لإصحاح ستة وصلنا لغاية عدد ستة أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة أفكركم بالجزء ده آخر إصحاح كان معلمنا بولس بيوصي تلميذه تيموساوس آه إنه يوصي العبيد إنه يحترموا ساداتهم ويكرموهم وإن كانوا السادة مؤمنين بالأولى يدوهم حقهم ووصاه كمان إن أي تعليم غريب ما يقبلوش لأنه بيبقى فيه صلف وكبرياء وفي مباحثات ومماحكات كلام غير بناء وقال له الناس دول ساعات يظنوا أن التقوى تجارة يعني بيستفيدوا من كتر الكلام وبيتاجروا بالوعظ وبيبقى الموضوع بالنسبة لهم في فوائد أخرى غير روحية فقال له تجنب مثل هؤلاء أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة وأظن احنا اتكلمنا في الموضوع ده ولا أنه التقوى يعني الحياة الروحية يعني خوف ربنا لما تكون ممزوجة بقناعة يعني واحد راضي وشاكر ربنا ومش طمعان في الدنيا ولا له غرض مادي دي قدام ربنا تجارة عظيمة يعني تجارة روحية انه بيقدم وقته وبيقدم تفكيره وبيقدم صحته وبيكسب السماء هي دي التجارة العظيمة ان الواحد يضيع عمره على الارض عشان يكسب ابديته في السماء لكن لو كان هيتدين لاغراض ارضية فتبقى تجارة بطالة ويبقى ضحك على نفسه وغش نفسه وما استفادش حاجة لكن التجارة العظيمة صحيح انك انت تقدم على الارض خيرات من وقتك ومن صحتك ومن تفكيرك ومن فلوسك عشان تكسب الملكوت التقوى مع القناعة تجارة عظيمة ولأنه اتكلم عن القناعة والقناعة عكسها حب الفلوس أو الطمع المستمر هيكلمنا شوية عن خطية الطمع وخطورتها واعتقد ان الموضوع ده مهم لانه كلنا بنتجرب بالطمع قال له لاننا لم ندخل العالم بشيء وواضح اننا لا نقدر ان نخرج منه بشيء اول مفهوم يعلم الواحد القناعه ويخلصه من حب الفلوس والطمع انه يفضل يفكر نفسه بالحقيقه البسيطه دي أننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أيضا أننا لن نخرج من العالم بشيء الموضوع ده على قد بساطته مفيش حد فينا ما يعرفش الكلمة دي ما أظنش إن في حد في الدنيا مش مقتنع بيها لكن بننسى بننسى إن إحنا يوم ما اتولدنا اتولدنا مش معانا حاجة خالص ولا يمكن يفرق ولادة أغنى طفل من افقر طفل لان الاثنين داخلين العالم معهمش حاجه فهم داخلين الدنيا معهمش حاجه معناها ان ربنا قسم لواحد يتولد في ظروف سهله وفي غنى وقسم لواحد تاني يتولد في ظروف قاسيه وفي فقر فانت هتفتخر على ايه ده ربنا اللي قسم لك ربنا اللي ادالك الحكايه دي الحاجة التانية الأهم واضح أننا لن نخرج أو لا نقدر أن نخرج منه بشيء يعني حتى اللي بيحوش مش هيقدر ياخد فلوسه معاه ومهما الإنسان خد مركز وخد منصب وكان لابس ذهب وكان أغنى إنسان مش هياخد الحاجات دي معاه إذا ما كانتش الحاجات دي هتدوم معانا يبقى ما تستاهلش إن احنا ننشغل بيها زيادة أدي الفلسفة البسيطة لو الواحد مش هياخد حاجة معاه وهو سايب الدنيا طب يجري وراها ليه بدل مش هتقعد معاه بدل هيسيبها ويمشي يعني ايه اللي يخليه ينشغل بيها زيادة خلونا ننشغل بالحاجة اللي تكمل معانا يعني لو حبيت الناس المحبة تكمل معاك في السم لو خدمت الناس الخدمة دي تقعد لك قدام ربنا في السم لما يكون عندك إيمان الإيمان يشفع فيك قدام ربنا في السماء لما يكون لك صلوات طويلة وأصوام حلوة كل ده ممكن يكمل معاك لكن لما يكون عندك فلوس كتير مش هتاخد منها حاجة بعد خروجك من الدنيا واضح شوفوا التعبير واضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء يعني مش معقول يكون حد مش واخد باله من الحقيقة دي كل مرة نودع إنسان نفتكر الكلام ده نقول ما خدش منها حاجة زي ما دخل زي ما خرج المعنى ده قاله أيوب زمان قال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك إلى هناك يقصد إلى التراب أو إلى القبر لأنه يعني أنت يا آدم من التراب وإلى التراب تعود واضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء يبقى كل ما الواحد تحاربه أفكار الغنى والعظمة والفلوس يفكر نفسه ويهدي نفسه بقولة إيه أنا دخلت الدنيا عريان وهخرج منها عريان أنا دخلت الدنيا معيش حاجة وهسيب الدنيا ومش هاخد حاجة الفكرة دي قد تعالج بعض أفكار الطمع يعني الواحد لما يبص لما تجيله أفكار غيرة من شخص غني ممكن برضه يفتكر الفكرة دي طب هو الغني اللي انت غيران منه ده هياخد حاجة معاه وهو ماشي برضه مش هياخد منها حاجة طب انت غيران منه ليه غير من واحد غني بالنعمة لأنه هياخد هياخد معاه كتير غير من واحد آه محبته كبيرة قوي لربنا أهو كل ده هياخده معاه وهو رايح السماء لكن تغير من واحد عربيته شكلها كذا ولا لبسه شكله كذا ولا لابسة كذا ده كله ده مش هيقعد ومش هياخده معاه فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما تاني فكرة مريحة توصلنا للقناعة ان طول ما عندنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما طبعا المفهوم ده يبدو صعب بالنسبة للناس لأنه العالم حوالينا دايما يقول لك حوش واعمل حساب بكرة مع أن المسيح له المجد قال لا تهتموا بالغد الغد يهتم فيما لنفسه يكفي اليوم شر هو يعني ربنا موجود النهاردة مش موجود بكرة طب وهو أنت فاكر القرش اللي أنت شايله هو اللي يقدر يشيلك بكرة لا النهاردة يعني زي ما ديكوا شايفين الامراض والزلازل والاوبئه والحاجات دي مين يقدر يقف وسطها ولا فلوس الدنيا كلها بتحل المشاكل ده انت لما بتامن على نفسك يقولوا لك التامين بكذا وتدفع فلوس كتير قوي وبعد شويه تلاقي نفسك عملت ايه دفعت فلوس كتير قوي بس ايه الامان اللي خدته ولا حاجه ما خدتش حاجه ده يمكن التأمين بيقول لك أنت لما تموت نبقى نشوف هندي إيه لأولادك طب يبقى ما ضمنتش حاجة من ناحية نفسك وحكاية الفلوس اللي هتقعد لأولادك تفتكر هي دي اللي هتصونهم ده تفكير مادي تفكير ما فيهوش إيمان صحيح ممكن يبقى عندك فلوس وربنا يغني الكل لكن اوعى تحط قلبك فيهم عيش بالكفاف بالكفاف يعني ايه يعني طول ما في لقمة بتاكلها ولبس بتلبسه قول أشكرك يا رب الشخص اللي بيعرف يكتفي بما هو فيه شخص بيبقى قنوع وعنده تقوى حقيقية قدام ربنا تجارة عظيمة خلونا نتعلم من الناس البسطة والفقراء الناس البسطة والفقراء بيكتفوا بما هم فيه غصب عنهم لكن الأيام علمتهم كده أن ربنا ما بيسيبهمش يجوعوا احنا بقى للأسف عشان في خير زيادة عندنا قلق أكتر وبنخاف من بكرة أكتر منهم لأننا ما تعودناش نعيش على مفهوم الكفاف إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما يعني أنت عاوز أكتر من كده إيه أنت كإنسان احتياجاتك الجسدية إيه مش أكتر من كده احتياجك الجسدي يبقى في حاجة تاكلها وتشربها وحاجة تلبسها وخلاص بينما لو عايش حياتك كلها تفكر ماذا تأكل وماذا تشرب وماذا تلبس يبقى أنت إنسان مش عن مش مؤمن هذه كلها تطلبها الأمم ده الإنسان العادي الإنسان الجزداني اللي ما عندوش إيمان يقعد يفكر على طول هياكل ايه وهيشرب ايه وهيلبس ايه النهارده وبكره وبعده اما الانسان الروحي اي اكل واي شرب يؤدي الغرض في موضوع تاني اهم في حياه ابديه مستنياه في خدمه ربنا في محبه الناس في موضوع تاني يشغله شوفوا احنا نقولها كمان في القداس ازاي نقول حتى اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يعني يا رب تدينا كفاف عشان نقدر ننشغل بالعمل الصالح لانه يمكن لو ما كانش فيه كفايه ما كانش عندك اكل لاولادك غصب عنك مش هتقدر تنشغل بالعمل الصالح الاولويه هتبقى اكل ولادك لكن بدل في كفاف في الاكل والشرب واللبس يلا انشغل معانا بالعمل الصالح اذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح ساعات الواحد يلاقي واحد ربنا اداله كتير قوي وعمال يكبر في السن وبعدين يقول ايه ابني واهدى واعمل واسوي وافتح مشاريع يا حبيبي يعني انت ربنا ادالك كتير قوي واغنى من ناس كتير قوي وان كنا هنحسبها بالارقام تقدر تاكل احفاد احفادك طيب مش كفايه ندي ربنا بقى شويه مش كفايه مشغوليه عن ربنا امتى هتنشغل بابديتك امتى هتعمل للحياه الاخرى امتى هتفكر في خدمه الناس امتى هتنتبه للصلاه والانجيل والحاجات المهمه يقول لك لا وهنا قد ينطبق عليه للاسف اللي انطبق على الغني الغبي لما قال يا نفسي لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة فجاله صوت يقول له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك هذه الذي أعددتها لمن تكون خلي فلوسك تضمن لك عمر كلنا عارفين انها ما تضمنش حاجة ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما خلونا نتعلم نشكر على كل ما في ايدينا لأن الشكر أحد علامات القناعة بينما التذمر علامة من علامات الطمع يعني اللي بيشكي دايما وبيتذمر دايما وبيأفف دايما ده طماع لأنه مش راضي باللي هو فيه ويمكن لو بس حواليه هيحس انه ربنا مديله اضعاف اضعاف ناس تانية لكن هو مش مش قانع بينما اللي عنده قناعة لا يكف عن الشكر يبقى هنا ادانا طريقين للتقوى والقناعة أول طريق قال لنا ما تنسوش أننا لم ندخل العالم بشيء وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء المفهوم الثاني إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما مفيش داعي نعمل زيادة ده الواحد ساعات يخاف يقول ربنا لو فتح دولاب كل واحد فينا وشاف بدل الفستان عشرين وبدل البدلة عشرين وفي لنا ناس فعلا مش لاقية هدمة توب واحد تكتسي بيه هنقدر ندافع عن نفسنا قدام ربنا ازاي يعقوب لانه كان بيحب الفقراء قال للاغنياء كلمة صعبة قال لهم فضتكم وذهبكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار يعني عمالين تكنزوا وتحوشوا ذهب وفضة هيصدوا والصدى بتاعهم هيبقى شهادة عليكم ان انتم كنستم لانفسكم وما انشغلتوش بالغلبان هل احنا عندنا مفهوم الكفاف هل عندنا الضمير ان احنا يجي العيد يقولوا لك هتجيب ايه تقول كفاية انا ياما جبت افكر في حد تاني اجيب له اكيد في ناس عمرها ما داقت فرحة العيد بلبس جديد طب انا كبرت وراجل كبير او ست كبيرة هقعد اجيب على العيد لبس جديد ما افكر في طفل ما عندوش لبس خالص افرحه لما يتحول اهتمامنا من المزيد والمزيد والمزيد الى الاهتمام بالاخرين تتحرك حياتنا من الأرضيات للسماويات ونبتدي فعلا نبص على الحياة الأبدية ويبقى لنا مكان فيها لكن طول ما الواحد بيفكر في نفسه ولا يكتفي بشيء طب هنبقى بتوع ربنا ازاي إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهم أما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرب درس ثالث في موضوع القناعة والطمع من من الكتاب مهم ان اللي عاوز يبقى غني الذين يريدون ان يكونوا اغنياء يعني اللي حاطين الغنى هدف في ناس كتير عايش عشان تبقى اغنية بالذات في الجيل اللي طالع ده بسبب زغللة الارقام والفلوس والحاجات دي كتير قوي من الشباب هدفهم عايزين يبقوا اغنياء وباسرع ما يمكن وبأقصر الوسائل أيا كانت الوسائل دي اللي عاوز يبقى غني لازم هيقع في فخ لازم اللي حاطط قلبه في الفلوس وعاوز يعمل قرش بسرعة لازم الشيطان هيلعب بيه وهيقع في فخ وفي تجربة وفي شهوات كثيرة ليه؟ عشان كده الكتاب قال محبة المال أصل لكل الشرور تعالوا شوفوا أغلب المشاكل بين الناس وبعضها هتلاقوا فيها فلوس أغلب الخصامات اللي بين واحد واخواته راجل ومراته أب وابنه هتلاقي فيها فلوس هتلاقوا ان الكراهية اللي هي الخطية المميتة لان الكتاب بيقول من لا يحب اخاه يبقى في الموت هتلاقي الكراهية اغلبها سببها محبة مال التنازع على ميراث او على قرش او على نصيب اغلب المشاكل كده هتلاقي كمان خطية زي الغضب كتير منها مرتبط بمحبة المال ليه تزعل على القرش لما يروح تغضب وتفرح بيه لما يجي وطبعا ما يدومش الفرحة تلاقي نفسك تغضب والقرش يشغلك فتلاقي الغضب سريع فمحبة المال أحيانا تولد غضب ده محبة المال تولد أم كل الخطايا لأنه يسموا الكبرياء أم الخطايا الكبرياء أم الخطايا أحيانا محبة المال تكون هي مدخل الكبرياء من كتر ما الواحد عاوز فلوس كل قرش يجيله يحسسه بالعظمة ويحسسه بالفخر ويحسسه بالتعالي عن اللي حواليه ودي تجيب له خطايا لا آخر لها يظلم ويفتري ويغش ويأذي و... ويجدف على ربنا يمكن ده في غني ممكن من كتر إحساسه بالفلوس يقولها بشكل واضح وصريح النهاردة أنا مش عاوز ربنا في حاجة انا مش عاوز ربنا في حاجه هيعمل لي ايه ربنا اللي ربنا هيعمله الفلوس هتعمله شوفوا بيعمل ازاي محبة المال اصلا لكل الشرور بينما الفقير الغلبان تلاقيه ملوش حد يتكل عليه غير ربنا مضطر يقول يا رب لكن احيانا الغني الشيطان يداعبه بافكار تجديف ايه ربنا يعني وايه اهميته وايه وجوده يعني ايه لزومه اساسا في حياتك ما انت الفلوس بتعمل كل حاجة او يتهيأ له كده لغاية ما تجيله بقى مصيبة ويعرف كويس قوي ان الفلوس دي ولا تحل ولا تربط اما الذين يريدون ان يكونوا اغنياء تعالوا نراجع انفسنا هل هذه الشهوة في قلوبنا هل احنا عاوزين نبقى اغنياء حسب لان لو كنا عاوزين نبقى اغنياء هنقع في تجربة وفي فخ وفي شهوات كثيرة ومضرة مش عاوزين نبقى أغنياء اوعى يكون هدف من أهداف الحياة انك تبقى غني تعيش لربنا هدف حلو تعيش تخدم الناس هدف حلو تعيش بشكل مستور انت وبيتك هدف حلو تربي أولادك بمستوى كويس حلو لكن تبقى غني في ذاتها لا ده مش هدف ده هدف باطل دي شهوة متخفية تبان الشهوة دي امتى لما تلاقي حد ليك اغتنى فتزعل وتتضايق يبقى الشهوة في قلبك اول ما تلاقي واحد طلع كده وسبقك في المستوى في الغنى أول ما تتضايق اعرف إنك على طول إيه لسه محبة المال في قلبك لما تزعل على القرش اللي راح يبقى محبة المال في قلبك ده يقولوا أكتر من كده ده لو اتظلمت في فلوس وزعلت اعرف إن لسه في شوية محبة مال كمان لأنه وماله لما تتظلم في الفلوس يعني هو ربنا هينساك ربنا ما بينساش حد ده المسيح لو المجد كان بيقول لهم بصوا على العصافير ما فيش عصفور بيقع إلا باسمي ما فيش طير بينام جعان انتوا بتعولوا همكم ليه ألا يقوتكم أنتم بالحري يا قليل الإيمان كان يقول لهم بصوا على الزرع الحلو ده وألوانه أقول لكم ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة مثل هذه قال لهم الزرع ده اللي النهاردة موجود بكرة هينداس وهينطرح في التنور في الفرن يتحرق وملوش تمن الألوان الجميلة دي يبقى أنتوا أولاد ربنا مش هيعول همكم تاكلوا إيه وتلبسوا إيه وتعيشوا إزاي عندنا وعد جميل جدا مش عارفين نستغله وعد هايل ولو عشنا فيه ببساطة يبقى عندنا سلام يفوق كل عقل اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وإيه وهذه كلها تزاد لكم طب ده كلام مضمون ده كلام ربنا تعالوا نركز في طلب الملكوت ويبقى عندنا وعد صادق وأمين أن هذه كلها تزاد لنا العيال والمستقبل والصحة وال... والمدارس والأكل والشرب ما ده الكفاف عليه هو ده كل ما نحتاجه هو هيغطيه بس مطلوب احنا نفكر في حاجة تاني نطلب ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم لكن اللي ناسي الملكوت وحاطط أولا أن يكون غني ده بيعذب روحه اللي عايش طول عمره عاوز يبقى غني بيتذلل الفلوس والفلوس بتذله وتبهدله وفي آخر عمره بيبص ورا يكتشف انه ضيع كل حياته في سراب عمال يجري يجري يجري وفي الآخر ما خدش حاجة لا حس بطعم الحياة ولا قدم حياته لربنا ولا حس بطعم ولاده ولا أسعد مراته ولا عمل حاجة حلوة في حياته أو قاعد يحوش يحوش أو عاوز يحوش والشيطان عمال يلعب بيمين وشمال يطلعه وينزله ويطلعه وينزله الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية غبية ليه؟ ساعات الواحد يستغرب ربنا يرحمنا واحد بسبب الفلوس يصل بيه الغباء انه يدوس على اولاده يدوس على اخواته يدوس على والديه تبدو شهوات غبية يعني ايه يعني انت بتعمل في نفسك كده ليه هو في ايه في الدنيا احلى من انك تبقى في حب وسلام مع كل اللي حواليك لكن عشان خاطر الفلوس تقع في شهوات غبية غبية لانه اي حكيم يبص لك ويقول ايه ده ليه بيعمل كده ليه بيضيع حياته كلها ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك يعني شهوة الفلوس أو شهوة الطمع أو محبة الغنى تغرق الناس تخلي الواحد يغرق يغرق مش عارف يطلع مش عارف يعوم مش قادر يمشي على حيله خطوتين لأنه غرقان باهتمامات مادية كتيرة لأن محبة المال أصل لكل الشرور برضه هنا تعليق مهم هو ما قالش المال أصل لكل الشرور برضه معلمنا بولس الحكيم دقيق في كلامه المال عطية المال عطية من ربنا وربنا يدينا ويغنيكم كلكم لكن محبته في ذاته أصل لكل الخطايا ده المسيح له المجد حطه إله منافس قال لا يستطيع أحد أن يخدم سيدين إما أن يحب الواحد ويحتقر الآخر يلازم الواحد ويترك الآخر لا تقدروا أن تعبدوا الله والمال حطوا إله منافس أشهر إله بينافس ربنا في الكون ده الفلوس أشهر إله عبادة أوثان في كل مكان وفي بلادنا وفي كل مكان بس مش أوثان زي بتاعت زمان لحسن يقولوا علينا أغبياء لا احنا عاقلين بس مش قوي لأننا تركنا عبادة الأوثان الحرفية ودخلنا في عبادة أوثان من نوع آخر إن الفلوس بتعمل إنسان ويفضل يعبدها وخلاص محبة المال هي أصل كل الشرور عندنا في تاريخ الكتاب وتاريخ الكنيسة قديسين كان عندهم فلوس لكن ما حبوهاش نسمع عن أبونا أيوب كان غني بس ما حبش الفلوس ما حبهاش وما زعلش عليه وأول ما جت التجربة القاسية وشالت كل اللي عنده قال عريانا خرجت من أم بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك الرب أعطى الرب أخذ ليكن اسمه مباركا وقبل حاجة عظيمة أبونا إبراهيم كان أغنى واحد في الأرض بس ما كانش بيعد فلوسه ولا كان على باله غناه وكان عنده بساطة الفقراء وطيبتهم شايف ناس ثلاث رجالة ماشيين في الصحراء يجري عليهم ويسجد للأرض يقول لهم لازم أضيفكم تضايف إيه يا أبونا إبراهيم ده أنت أغنى واحد في الدنيا ده المفروض الناس تيجي تنحني أمامك أغنى إنسان في الأرض ساعتها هو بيتكلم مع ناس عابري سبيل بمنتهى الاتطاع والحب لازم اخد فيكم بركة واتعب وضيفكم واضاف المسيح له المجد بسبب التضاعف لكن لما لوط اختلف معاه قال له لا المحبة عندي اهم من الفلوس انا مستعد كل اللي عندي تاخده يا لوط بس ما نخسرش بعض شوفوا اللغة بقى شوفوا ولاد ربنا قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك اختار يا ابني الأرض اللي تريحك اختار النصيب اللي يريحك أنا مش هختار في الأول اختار أنت يا أبونا إبراهيم خليك ناصح اختار أنت ده الأرض أصفر وأخضر أصفر صحراء فقر وأخضر غنى وخير مش محتاجة تفكير يقول له لا اختار أنت وأنا هختار لو رحت شرق هروح غرب أم اختار الأخضر طلعت سدوم وعمورة وفضل لابونا إبراهيم الأصفر الصحراء فأغناه الله جدا بعد الموضوع ده مع أنه خد رملة أبونا إبراهيم جه نصيبه شوية رملة فهو كراجل بتاع فلوس دي خسارة ضخمة جدا ولوط افتكر انه كسب كل المكاسب لما اختار الارض اللي كلها خضرة يقول سدوم وعمورة كانت كجنة الرب كأرض مصر واتحرقت ادي غنى العالم وطلع لوط مش مش طايل الهدوم اللي عليه حتى مراته خسر وطهارة بيته واولاده خسر كل حاجة لانه اختار الفلوس اما ابونا ابراهيم اللي اختار المحبة واختار الفضيلة واختار المسيح واختار انه ما يخسرش ابن اخوه وجه على نفسه وتنازل كسب كل حاجة وصار ابو الايمان الى اخر الظهور محبة المال أصل لكل الشرور ياما ناس أغنياء لم يحبوا فلوسهم إنما الفلوس كانت في إيديهم وزنة تجروا بيها وربحوا نفوس للمسيح وتجروا بيها وربحوا مكان حلو في السماء وكانت الفلوس بالنسبة لهم تحت رجليهم سفر الأعمال يقول كان كل غني يبيع أملاكه ويجيب الفلوس تحت أرجل الرسل مسكوهاش في إيديهم حتى ولما بطرس ويوحنا يدخلوا الهيكل ويتفرس فيهم الشحات الغلبان على باب الهيكل يقول له بص لنا كده انا ليس لي ذهب ولا فضه ولكن الذي لي اياه اعطيك انا مش بتاع فلوس ما تاخدش مني فلوس لكن باسم يسوع الناصري قوم وامشي في قوه روحيه ما تجيش مع الفلوس دي محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان الناس اللي هتفكر في الفلوس زيادة بتضل حتى عن الإيمان وتضل عن الإيمان دي ممكن نفسرها بطريقتين الفلوس لما تشغلك إيمانك بربنا يقل على طول والفلوس لما تشغلك زيادة ممكن تبيع ربنا خالص ممكن تنكر المسيح وده اللي بيحصل في الزمن ده للأسف أغلب اللي باعوا المسيح وتركوا مسيحيتنا كانوا عشان عاوزين فلوس أغلبهم كده ضلوا عن الإيمان ليه؟ ابتغوا الفلوس أرادوا أن يكونوا أغنياء والفلوس على طول الشيطان بيستخدمها حلو فيقول لك خلاص اديك فلوس بس ايه سيب ربنا سيب مسيحك ده العرض ده جه للمسيح قبل ما يجي لينا قال له اعطيك هذه جميعها ان خررت وسجدت لي هديك الدنيا كلها وهديك الفلوس كلها والمجد بتاع الدنيا كله بس اسجد لي انكر الهك فالمسيح له المجد علمنا الرد قال له لا للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة اللي بيحب الفلوس بيطعن نفسه اللي بينسى نفسه بحثا وراء المادة بيقطع في روحه طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة والكلام ده صدقوني حوالينا في كل يوم الناس اللي بتشتهي المادة وتغرق فيها وتنسى الدنيا كلها مع الفلوس عمالة تقطع وتبهدل في نفسها بتضيع صحتها وتضيع عمرها وتضيع بيتها وتضيع أولادها ياما بيوت خربت بسبب محبة المال وياما شباب ضاعوا بسبب أبائهم وأمهم انشغلوا بالفلوس طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة أنت يا إنسان الله شوفوا التعبير ده انت يا بتاع ربنا انت مش بتاع الفلوس مش بتاع الدنيا سيب الشيطان يضحك على الناس اللي ما خدوش روح ربنا سيب الناس اللي يقعوا في محبة المال الغلابة اللي ما تعمدوش وخدوا الطبيعة الجديدة سيب اللي ينشغل بالدنيا ولاد الدنيا اللي ملهمش غير الدنيا لكن انت يا انسان الله اللي اسمك مكتوب في الحياة الأبدية اللي المسيح اشتراك بدمه الغالي اللي اتحط فيك روحه القدوس اغنى كنز في الدنيا هتعمل زي الناس انت انسان الله انسان الله يعني بتاع ربنا مش بتاع الحاجات دي دي حاجات صغيرة قوي انك تبيع ربنا عشانها اهرب من هذا اهرب من هذا تنبهنا انه الخطية دي او الشهوة دي ما بتسيبش حد لو واحد مننا كلنا الموجودين دلوقتي اعتقد انه المحبة المال مش في قلبه اقول له بلاش تصدق نفسك لا لازم بتحاربك لاخر العمر دي من الشهوات اللي ما تملش من من الحرب تفضل تحارب الانسان لاخر عمره تفضل تطمعه في الدنيا لاخر العمر يحكوا في البستان عن راهب اصابه مرض الجذام والراهب الرهبان كانوا يعني وما زالوا من مبادئهم الفقر الاختياري ده بالذات كان عايش ناسك متقشف جدا فجاله راجل غني مسيحي جايب له كده لفة فلوس حلوة وقال له خلي الفلوس دي معاك عشان تصرف على مرضك وعلى شيخوختك قام بص له كده وقال له خد الحاجة دي معاك اعمل معروف انت عاوزني اضيع تعب كل السنين وشقى كل السنين في لحظة البتاع دي لو قعدت في القلاية معايا ضيعت كل تعب السنين اللي فات قال له والمرض قال له مالكش دعوة بيه ربنا هو اللي هيعلني عنده سبب منطقي يخلي فلوس ويصرف على مرضه وشيخوخته لكن بإيمان عجيب رفض ياخد تعريف وقال له لا أنا ما اتكلش على إله تاني أبدا طبعا احنا يمكن مش قادرين نوصل لهذه الدرجة من النسك خلونا ناخد المعنى احنا ربنا اللي بيعولنا مش الدنيا ولا الفلوس ولا الثروات مهما كانت وربنا ياما بيفرجنا كل يوم على واحد يطلع يطلع يطلع وبعدين ايه يقع تمام وقعة جديدة خالص ياما بنتفرج على الحاجات دي وكأن الشيطان عمال يلعب بيهم طيب احنا ايه اللي يخلينا نجري في السكة دي أنت يا إنسان الله اهرب من هذا واتبع البر اجري في سكة تانية الناس بتجري ورا الفلوس انت تجري اه بس مش ورا الفلوس اجري ورا البر شوف تتعلم البر ازاي شوف يبقى عندك محبة ازاي اتضاع ازاي صبر صلاة صوم حاجات حلوة اجري العمر بيجري وعاوزين نلحق اتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة هو ده الهدف هي دي هو ده اللي يشغلك انت يا انسان الله ما يشغلكش معاك كام وعاوز كام وهتجيب ايه لا لا سيبك من الكلام ده اللي يشغلك اتعلمت ايمان ولا لا اتعلمت وداعة ولا لا اتعلمت محبة ولا لا طب هتتعلم امتى انت انسان الله اهرب من هذا واتبع البر والتقوى والايمان والمحبة والصبر والوداعة جاهد جهاد الايمان الحسن الموضوع ده عاوز تعب عاوز جهاد تلاقي مخك بيفكر زيادة في القرش وقف اطرد الافكار دي قول له لا يا رب انا متكل عليك انت تعولني انا وولادي انا انشغل بيك وانت تنشغل بيا انا هطلب ملكوتك وانت هتدبر حالي حسب وعدك اطرد الافكار دي جاهد يجي لك فلوس سهلة قول مش عاوز قول بلاش الفلوس السهلة دي بخاف منها يجي لك فلوس غلط قول لا لا دي حرام دي هتحرق بيتي وهتحرق اولادي وتحرق عمري وتحرق ابديتي خاف على نفسك من محبة المال لأن محبة المال أصل لكل الشرور خاف على نفسك منه اتبع البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة جاهد جهاد الإيمان المستقيم برضو الآية دي فيها معنى مهم لأن في بعض الناس ساعات يدعوا ادعاءات نظرية كده الإيمان الإيمان الإيمان وبس نقول لهم طب والجهاد فين يقولوا لأ احنا ندخل السماء بالإيمان بس طب يا اخوانا الإيمان بدون أعمال ميت مش هينفع يكون إيمان حقيقي ما كان لوش جهاد دي من الآيات اللي تؤكد هذا المفهوم البسيط إن كان لك إيمان حسن فله جهاد الإيمان الحسن بيقول لك جاهد جهاد الإيمان الحسن عندك إيمان ربنا فداك يلا ورينا الصليب في حياتك شكله إيه عندك إيمان إنك رايح السماء يلا جاهد وحضر نفسك لدخول السماء عندك إيمان بوصايا وتعاليم المسيح يلا سامح وحب إخواتك مهما تعبوك جاهد عشان تريني إيمانك بأعمالك زي ما قال معلمنا يعقوب أرني إيمانك بدون أعمالك لو كنت تقدر وأنا أريك بأعمالي إيماني جاهد جهاد الإيمان الحسن وامسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا برضه تعبير جميل قوي من بولس مش موجود غير في تيموساوس حكاية تمسك في الحياة الأبدية دي موجودة مرتين في الإصحاح ده امسك بالحياة الأبدية لو الواحد فكر فينا تقدر تقول له واحد امسك في الحياة الأرضية مش ممكن إنما حياتنا إيه بخار يظهر قليلا ثم يضمحل دايما لما بشوف كده واحنا بنلف بالبخور نلاقي الاطفال عماله تمسك البخور كده والبخور يطلع من بين صوابعهم افتكر على طول المعنى ده حياتنا بخار يظهر ثم يضمحل تيجي تمسك فيه تلاقيه مش موجود الحياه كده تيجي تمسك في عمرك تلاقيه بيتسرق منك تمسك في غنى الدنيا تلاقيها بتروح منك تمسك في مركز ومجد وغنى تلاقيه ما بخار مفيش حاجه تطلع ايدك فاضيه برضه فاللي بيمس... اللي بيجري عشان يمسك الدنيا عمال يمسك هوا بينما الحياة الأبدية تمسكها تلاقيها سوليد يعني تمسكها ت... تتمسك امسك بالحياة الأبدية من هنا تقدر تحط ايدك على السماء لو عشت بالإيمان والجهاد ومحبة ربنا وهربت من محبة المال وكل الشرور انت بتمسك في الحياة الأبدية تعبير جميل قوي لما واحد يقول له واحد امسك في السماء يقول له فين السماء دي يقول له المسيح هو السماء امسك في المسيح امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت دي حاجة غالية قوي تمسك فيها ما تفرطش فيها تبيع الدنيا كلها ولا تقعش من ايدك الحياة الأبدية امسك بالحياة الأبدية التي إليها دعيت أيضا واعترفت الاعتراف الحسن أمام شهود كثيرين الاعتراف الحسن ده هو الاعتراف بتاع الإيمان كان لما يجي يتعمد الواحد يقف يعترف بإيمانه لغاية دلوقتي لازم يقر بالإيمان المستقيم قبل ما ينزل المعمودية وفي كل قداس آخر حتة في القداس اللي يفتح منكم الخلاج اسمها الاعتراف أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد من سيدتنا القصة دي كلها اسمها الاعتراف يعني بنعترف بإيمان مستقيم بالمسيح الإله الفادي المتجسد وبالخلاص اللي عمله عشاننا وبالأبدية اللي مستنيانا وبحقيقة جسده ودمه اللي اداهولنا على المذبح ده الاعتراف فقال له اللي اعترف الاعتراف الحسن ده اللي اعترف بإيمانه أمام شهود كثيرين في المعمودية وفي كل قداس لازم يمسك في الحياة الأبدية لأنه هي دي اللي اعترف عشانها وداخل بيها السم كأننا باعترافنا ده بنمسك في السم عشان كده يقول ايه القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص احنا نؤمن بالمسيح بقلبنا ونجاهر ونعترف بهذا الايمان لكي نخلص وندخل السم قال له انت اعترفت الاعتراف الحسن امام بيلاط امام شهود كثيرين اوصيك امام الله الذي يحيي الكل انا بوصيك قدام ربنا اللي كلنا هنقف قصاده في اليوم الاخير والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن هنا هيديله وصية فبيشهده قدام ربنا فبيقول له افتكر المسيح اللي اعترف الاعتراف الحسن متى اعترف المسيح اعتراف حسن قدام بيلاطس البنطي المسيح لو المجد فضل ساكت ساكت في المحاكمة وبعدين اتسأل قال له انت ملك قال له انت قلت ايوه انا ملك وقال له بقى عاوز تعرف انا مملكتي مش من هنا خالص لكن انا ملك وجنودي بلا عدد وكانوا ممكن يعملوا ويسووا بس انا منعهم ومن هنا ورايح هتشوفوا ابن الانسان ياتي في مجده كل ده الاعتراف الحسن فالمسيح فضل ساكت ساكت لكن في الاخر اعترف الاعتراف الحسن يعني اعترف بلاهوته واقر انه هو الاله المتجسد الحقيقي وعلى هذا الاعتراف الحسن احنا بنعترف زيه فاهمين المعنى هو اعترف اعتراف خلى بيلاطس يعلن انه ده سبب كافي الموت او خلى اليهود يقولوا خلاص جدف وقال ان هو ملك ان هو اله يستاهل الموت فاحنا كاننا بنقول ايه احنا كمان وراك يا رب هنعترف الاعتراف الحسن حتى لو متنا مستعدين نعترف بيك اله حتى لو كنا هنموت فيها عشان كده تلاحظوا في كل قداس ابونا يقول ايه اؤمن واعترف الى النفس الاخير ايه يعني هو حد بيهددك ايوه انا ما عنديش مانع الى النفس الاخير نعترف بهذا الاعتراف اوصيك امام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدى بيلاطس البنطي بالاعتراف الحسن ان تحفظ الوصيه بلا دنس قال له بفكرك حافظ على كل اللي سمعته مني بلا دنس ولا لوم الى ظهور ربنا يسوع المسيح الانسان اللي دايما فاكر ان المسيح جاي وهيظهر فعلا وهنشوفه عيننا في عينيه وهيسالنا عن كل اللي قاله لنا لازم هيمشي مظبوط اللي بينسى ان المسيح جاي بينسى معاها كل وصاياه وكل تعاليمه وكل المطلوب منه وينام في الخط أن تحفظ الوصية بلا دنس ولا لوم إلى ظهور ربنا يسوع المسيح الذي سيبينه يعني الظهور ده لسه مش دلوقتي سيبينه الله الآب في أوقاته لوقت عند ربنا المبارك العزيز الوحيد ملك الملوك ورب الأرباب يعني الآب أخفى ساعة ظهور ابنه ومأجلها لأنه لا يشاء أن يهلك أحد بل أن يقبل الجميع إلى التوبة لكن في وقت هيبان في وقت هيظهر فيه المسيح الآب السماوي ملك الملوك ورب الأرباب لم يبينه بعد ما جاتش الساعة بعد الآب الذي له وحده عدم الموت طبعا هنا الكلام ينطبق على الآب وعلى الابن ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يره احد من الناس ولا يقدر ان يراه ده يؤكد ان الكلام على ايه هنا بقى على الاب السماوي لما يقول الذي لم يراه احد طبعا المسيح الناس كلها شافته فكلام مش على المسيح لكن الاب لم يراه ولن يراه احد اله لا نستطيع ان نرى ولكن الابن الوحيد الذي هو من نفس طبيعه الاب الذي هو في حضن الاب هو اعلن عنه فرأيناه ولمسناه وسمعناه لكن الآب الذي لم يره أحد من الناس ولا يقدر أحد أن يراه سيظهر المسيح ابنه في آخر الظهور ديانا للعالم الذي له الكرامة والقدرة الأبدية أمين نخلص بقى بسرعة في آخر خمس دقايق أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر ألا يستكبروا لأنه حذره هو من محبة المال وقال له أنت بتاع ربنا حاسب من محبة المال بالرغم أنه بيحذر أسقف واحد يقول بيحذر تيموساوس نفسه طب وتيموساوس ده إيه اللي هيجيب الفلوس في إيده يعني ده راجل أسقف لا معلش محدث كبير عن محبة المال بعد ما وصاه وقال له تاخد بالك وتهرب من الحاجات دي قال له كمان مسؤول تعلم الأغنياء اللي عندك أوصي الأغنياء في الظهر الحاضر في اليومين اللي قاعدينهم في الدنيا ألا يستكبروا من أشهر خطايا الأغنياء الكبرياء زي ما قلنا فقال له إيه قال له وصيهم ما يتكبروش ولا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الحي كأن الوصية للأغنياء عشان تحميهم من محبة المال كلمتين لا يتكبروا لأن ربنا اداهم كتير ولا يتكلوا على الفلوس لا يلقوا رجاءهم على يقينية الغنى يعني ايه يعني ما يتكلوش على الغنى لان الغنى ما فيهوش يقين يعني ما, ما تقدرش تتكل عليه ما ينفعكش فبيقول هنا نفي النفي لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى يعني ايه يعني لا يلقوا رجاءهم على الغنى غير اليقيني غير اليقيني يعني الذي لا يتكل عليه اوعى يتكلوا على الفلوس اللي يتكل عليها يغرق فوصيهم لا يتكبروا ولا يتكلوا على الفلوس وانما يلقوا رجاءهم على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع يعني ايه يعني مش معنى ان ربنا بيقول ما تتكلوش على الفلوس عاوزنا ما نتمتعش بحاجة لا ربنا مدينا كل حاجة عشان نتمتع بيها بس ما نتكلش عليه يعني هو الفقير ما هو بيشم الهوى اللي بيشمه الغني وبيشكر ربنا عليه ما هي الدنيا الحلوة اللي ربنا خلقها لنا دي خلقنا عشان نتمتع بيها الشمس والطيور والشجر والطبيعة كل شيء أعطانا الله بغنى الله غني ويحب يغني ولاده بس ما يتكلوش على الفلوس يعني ربنا مش عاوزنا فقراء ولا حاجة مش ده الهدف إنما ربنا عاوزنا نتكل عليه فقراء أو أغنياء نتكل عليه والآية دي من الآيات اللي تدي نوع من الاعتدال في التفكير لما يقول يعطينا كل شيء بغنى للتمتع مش خطية إنك تاكل لقمة حلوة وتقول أشكرك يا رب مش خطية إنك أنت تتفسح فسحة حلوة وتقول أشكرك يا رب ربنا مديلك بس اوعى الحاجات دي تشغلك عن ربنا اوعى تتكل على الفلوس وتنسى ربنا هي دي المشكلة ربنا لما خلق آدم في الجنة خلقه عشان يتمتع بالجنة يعطينا كل شيء بغنى للتمتع إذا التمتع البريء النقي بعطايا الله فوحده مش خطية وإنما التمتع بعيدا عن الله خطية أو التمتع اللي يجعل التمتع في ذاته هدف تبقى خطية برضه لكن كنا مبسوطين بعطايا ربنا وبنشكر لا دي ما فيهاش خطيه ولا حاجه آه كمان تلاحظوا انه ما قالش اوصي الاغنياء ان يكونوا فقراء دي كانت تبقى صعبة عشان في بعض الناس بتسأل يعني هو مطلوب من كل واحد ربنا اداله فلوس يسيب كل فلوسه ويفتقر لا واضح هنا من الكلام انه لا مش لازم يفتقر ولا حاجة بس اولا ما يتكبرش ثانيا ما يتكلش على الفلوس اللي يتكل عليها يغرق ثالثا ايه وان يصنعوا صلاحا ينشغل بالعمل الصالح ويكونوا اغنياء في اعمال صالحه يعني اللي غني بالدولار يفكر امتى يبقى غني في العمل الصالح يحول كده راس ماله من من فلوس الى اعمال صالحه مش لازم يخلص كل الفلوس المهم بس يبقى غني في العمل الصالح تبقى أعماله الصالحة كتيرة كتيرة فيبقى قدام ربنا غني صحيح لأن الغنى الحقيقي قدام ربنا هو الغنى في العمل الصالح وأن يكونوا أسخياء في الأعطاء زي ما ربنا اداهم بسخاء ما يقطروش بقى هم كمان يدوا بسخاء بدل ربنا فرحهم بسخائه هم يفرحوا اللي حواليهم بسخائهم أسخياء في الأعطاء يعني في عطية بسخاء كرماء في التوزيع لما يوزعوا يبقوا كرماء لأنه ساعات يبقى واحد غني قوي وبخيل قوي فتبقى شكلها وحش قوي عند ربنا أنا اديتك كتير قوي بسخاء طب أنت بتبخل ليه مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل اللي بيعمل كده صحيح هو ده الحكيم بيحوش لبكره بكرة بقى مش بكرة على الأرض بكرة اللي في السماء هنا المستقبل مقصود بيه إيه السماء مدخرين لأنفسهم أساسا حسنا للمستقبل يعني لما تشوف واحد حاطط في البنك مليون جنيه بيقول لك إيه أنا مدخرهم لولادي على طول اسأله قول له طب حوشت إيه لولادك في السماء يقول لك ده بيحوشوا إزاي ده يقول له المسيح قال كده لا تكنزوا كنوزا على الأرض اكنزوا في السماء شاطر سبت لهم مليون جنيه على الارض حطيت لهم حاجه في حسابهم في السماء علمتهم تقوى فرحتهم بربنا وحببتهم فيه ولا الحاجات دي ما عرفتش تعملها مدخرين لانفسهم اساسا حسن للمستقبل لكي يمسكوا بالحياه الابديه تاني زي ما قال تيموساوس امسك في الحياه الابديه قال له علم الاغنياء يدوا ويتكلوا على ربنا ما يتكلوش على الفلوس وما يتكبروش عشان يعملوا ايه يمسكوا في الحياة الأبدية ما يمسكوش في الدنيا برضه مهما كان الواحد غني اوعى يمسك في الدنيا خليه يمسك في السماء برضه ياتي مساوس آخر آيتين احفظ الوديعة احفظ الوديعة مقصود بيها هنا الإيمان الوديعة يعني الوصية والإيمان اللي استلمته حافظ عليه اوعى تغير في الكلام اللي بقوله اوعى تغير في التعليم اللي استلمتها الأمانة اللي استلمتها دي وديعة الإيمان اللي استلمته سلمه للي بعدك احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ما تضيعش وقتك في كلام بطال ومخالفات العلم الكاذب الاسم يعني في علم مش علم في ناس بتدعي العلم وتقعد تدخل في متاهات وفلسفات ابعد عن الكلام ده احفظ الوديعه الذي العلم الذي إذ تظاهر به قوم زاغوا من جهة الإيمان ساعات واحد يدخل في علم وفلسفة ويزوغ عن طريق الإيمان البسيط اللي يدخل السماء النعمة معك آمين نعمة الله الآب تحل على أرواحنا آمين كل سنة وأنتم طيبين